السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن اسم من أسماء الله بيعالج قضية من أخطر قضايا الحياة عند الإنسان يا جماعة يا جماعة كل مرضى الفوبيا كل مرضى نوبات الفزع والهلع كل مرضى الرهاب الاسم ده يهمهم قوي كل إنسان عايش على وجه الأرض وسط المخاوف اللي محوطانا كلنا من كل جهة الاسم ده يهمه قوي الاسم ده بيعالج مشاكل وبيحل مشاكل كتير قوي في حياتنا وبيرد على تساؤلات صعبة قوي قوي جوانا وبيغير حاجات كتير قوي في شخصيتنا وبيملأ قلوبنا بمشاعر من الأمن والأمان مفيش أي حاجة في الوجود هتجيب المشاعر دي جوانا غير اتصالنا بالله من خلال الاسم ده احنا ما نقدرش نعيش من غير الاسم ده يا جماعه ابدا ابدا اسم بيعالج مشكله الخوف اللي مدمره حياه ناس كتير قوي كم واحد الخوف شل حياته كم واحد الخوف دمر حياته كم واحدة ماتت بسبب الخوف كم واحد أصيب بالسرطان بسبب الخوف هنتكلم عن اسم الله المؤمن هنتكلم عن اسم ما نقدرش نعيش من غيره من غير اسم الله المؤمن مستحيل نقدر نعيش يا جماعة الحياة من غير اسم الله المؤمن كلها نوبات هلع وفزع وخوف وقلق وتوتر الحياة من غير اسم الله المؤمن حياة كلها تحت التهديد مين اللي يقدر يعيش مهدد مهدد في رزقه مهدد في حياته مهدد في ولاده مهدد في مستقبله الحياة من غير اسم الله المؤمن بلا ملجأ ولا حصانة ومفيش حد تقدر تستجير بيه لو حد جه يظلمك أو يأذيك الإنسان من غير اسم الله المؤمن مرعوب من المفاجآت هتبقى الحياة كلها مفاجآت هيبقى من غير اسم الله المؤمن مفيش قواعد ولا قوانين ثابتة لأي شيء في الحياة ولا في جسمك ولا في الكون ولا في الفلك من غير الاسم ده هنتكلم عن اسم الله المؤمن انتوا تعرفوا ان الاسم ده يا جماعة احنا بنتوسل لربنا بيه كل يوم 17 مرة 17 مرة بنرفع ايدينا في ال 17 ركعة فريضة اللي بنصليهم وبنقول يا رب يا مؤمن أمنا مما نخاف يا مؤمن يا مؤمن اصرف عنا الهلع والفزع يا مؤمن املى صدورنا بالسلام النفسي والأمن والأمان يا مؤمن أنا أنا عارف الوقت إن في كتير بيقولوا لي استنى بس استنى أنت قصدك اسم الله الهادي هو ده اللي بنتوسل لربنا بيه 17 مرة في اليوم واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم هقول لك واسم الله المؤمن برضه بعد ما بنقرأ سورة الفاتحة كلنا بنقول ايه امين تعرفوا يا امه محمد ان في مفسرين وفي علماء لغه قالوا ان كلمه امين دي من ماده امناء يعني من الامان يعني بنقول يا رب امنا طب احنا خايفين من ايه طب احنا بعد ما قرانا الفاتحه مرعوبين وعندنا احساس بالخوف الشديد وعايزين الامان ليه لان بعد ما ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم في اخر السوره ربنا قال على طريق ربنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالله سبحانه وتعالى بين ان في مليارات مليارات دخلوا الطريق ده وبعد ما دخلوا طريق ربنا وبعد ما مشوا في طريق ربنا وبعد ما كانوا بقوا متدينين في طريق ربنا رجعوا سابوا الطريق تاني فربنا غضب عليهم وفي مليارات تانيين دخلوا الطريق ما خرجوش منه بس تاهوا جواه وحودوا حودات جانبيه في البدع والضلالات من جوه الطريق فبقوا ضالين فربنا لما عرفنا الحقيقه ديت بقينا واقفين مرعوبين يا رب يا رب طريقك ده الطريق الوحيد للفردوس الاعلى يا رب طريقك ده الطريق الوحيد للسعاده والنجاح في الدنيا وفي الاخره يا رب طريقك ده الطريق الوحيد للنظر لوجهك في الاخره يا رب يا رب احنا ما عندناش طريق غيره يا رب ده طريق النجاه الوحيد يا رب في مليارات دخلوا وضاعوا طب طب امنا يا رب امين كانك انت لما عرفت المعلومه دي بقيت عامل زي واحد جاي يسافر في طريق لقى مليون عربيه ولعه ومقلوبه في الطريق فبقى مرعوب طب انا انا انا ازاي اعدي انا الطريق من غير ما العربيه بتاعتي تتقلب واحد نازل بحر ولقى مليون جثه طافيه قال لهم دول مين قالوا له دول كانوا بيحاولوا ان هم يعدوا البحر وغرقوا فبقى بيقول يا رب امني امني ان انا اعرف اعدي من البحر ده من غير ما اغرق انتوا متخيلين يا جماعه معنى امين بعد سوره الفاتحه ازاي ان احنا بنتوسل لربنا باسم الله المؤمن 17 مره في اليوم يعني من الاخر انت زي ما انت ما تقدرش تعيش من غير اسم الله الهادي ما تقدرش تعيش من غير اسم الله المؤمن الحياه مش هتبقى لها طعم الحياه تبقى كلها هلع وفزع بس في البدايه هو الخوف مشكله خطيره للدرجه دي هو الخوف يا جماعه ده مشكله كبيره قوي عند الانسان لدرجه انها تستاهل ان ربنا يجعل اسم كامل من اسمائه الحسنى عشان المشكله دي بالذات عشان الخوف اللي جواك عشان الهلع اللي جواك عشان الفزع اللي جواكي هو هو الحياه من غير امن تساوي ايه الموت احسن من ان الواحد يعيش حياه من غير امن قضيه الامن والامان قضيه كبيره قوي في حياه الانسان كلنا سمعنا عن شركات التأمين التأمين يقول لك التأمين على السيارات التأمين على الحياة التأمين على الأرواح التأمين على الممتلكات ما ينفعش ما ينفعش تشتري عربية وما تأمنش عليها ما ينفعش ما ينفعش تبني مصنع وما تأمنش عليه مش ممكن ما ينفعش تشتري عقارات وما تأمنش عليها الحياة مليانة أخطار عقود التأمين يا جماعة دخلت في كل حاجة في الحياة ي- تسمع دلوقتي التأمين على الحياة التأمين على الصحة التأمين على جزء من جسمك من أعجب ما قرأت إن ميسي لاعب الكورة المشهور لاعب كرة القدم عامل تأمين على رجليه بتسع... يعني انا عايزك تستوعب الرقم ب 900 مليون دولار تامين على رجليه بيكهام عامل تامين على رجليه ب 195 مليون دولار يعني لان رجليه دي مصدر مجده وشهرته وعزه وكل حاجه في الحياه فهو عايز يعيش في امان فبالنسبه له رجليه دي لو حصل لها مشكله كل حاجه في حياته ضاعت الانسان الانسان عايز يحس بالامن في كل حاجه كريستيانو رونالدو عامل تامين على رجليه ب 144 مليون دولار قد ايه قضيه الامن شغله الانسان لو واحد بنى مصنع وما امنش عليه يتقال له انت مجنون انت ازاي ما تامنش واحد صاحبي استاذ كبير حد حبيبي استاذ كبير في كليه الطب يا جماعه استاذ عنايه مركزه كبير في كليه الطب وفي واحد مسؤول كبير يعني وشخصيه كبيره جدا يعني آه، حصل له مشكله آه، يعني صحيه فجاه ونقلوه المستشفى و- وكان في حاله صعبه جدا فصاحبي بيقول لي اول ما جه المستشفى عرفت ان هو عنده مشكله خطيره في التنفس ولازم يتحط على جهاز تنفس صناعي صديقي يعني استاذ العنايه المركزه بيقول لي طبعا يعني نيمناه وحطيناه على تنفس صناعي وبيقول لي فضلت طول الليل جنبه عشان يديله محاليل ويديله ادويه في المحاليل لان حالته كانت خطر جدا فالشخص المهم ده على اخر الليل بدا يفوق فبيفتح عينه فلقى نفسه على جهاز تنفس صناعي بيفتح عينه لقى نفسه وسط اجهزه إيه، وسط حاجات متركبها له حاجات متوصله له كان هيدخل في نوبه هلع وفزع رهيبه بيفتح عينه لقى صاحبي ده استاذ العنايه المركزه في وشه فبعد ما خرج بيقول له انا عمري ما هنسى لك ابدا عمري ما هنسى ابدا لحظه لما فتحت عيني ولقيتك قدام عيني الامان اللي انا حسيت بيه في اللحظه دي انا عمري ما هنساه لك ابدا اطلب اللي انت عايزه انا انا مش هنسى لك اللحظه دي ابدا يعني الامن يا جماعه هو يعني هو من غير الامن الحياه ملهاش طعم امنا يا رب امنا يا رب امن روعتنا يا رب قضيه الامن والامان قضيه من اخطر القضايا عند الانسان مفيش طعم للحياه من غير امن مفيش طعم للذريه ولو اولادك هم الاوائل على العالم في كل حاجه مفيش طعم للذريه من غير الامن والامان مفيش طعم للملك والله لو واحد ملك على العالم كله مش عايش في امان مفيش طعم للملك من غير ما يكون الانسان عايش في امن وامان مفيش طعم لاي حاجه عشان كده قضيه الخوف وقضيه الامن مش بس على مستوى الافراد ده على مستوى الدول يا جماعه مفيش دولة في العالم ما عندهاش مجلس للأمن القومي انتوا يعني يعني تتخيلوا ان امريكا وصلت للتفكير في الامن القومي ان وكاله ناسا مرعوبه من هجوم فضائي على الارض هو ربنا خلق الانسان كده يا جماعه ما تستغربوش الانسان خايف من كل حاجه وخايف على كل حاجه مش هو ده قول الله ان الانسان خلق هلوعا خلق دي في خلقته ده في الخلقه اللي ربنا اداها لك يعني الخوف ده حاجه مخلوقه جوه الانسان ربنا خلقها جوه الانسان يعني زي ما في هرمون للنشاط اسمه الكورتيزول لما يفرز تلاقي نفسك نشيط آه، جسمك مليان هرمونات بتتحكم في مشاعرك وزي ما في هرمون للحب بيسميه العلماء هرمون الحضن النفسية عايزة حضن هرمون الاحتواء اسمه الأكسيتوسن وزي ما في هرمون للسعادة ربنا يكتره كده في في أجسام المسلمين والمؤمنين يا رب اسمه الدوبامين والسيروتونين لما تقرأ قرآن تلاقي نفسك سعيد ليه الدوبامين والسيروتونين بيزيدوا في قراية القرآن وفي ذكر الله كذلك في هرمون للخوف جواك اسمه الادرينالين بس ربنا خلق الهرمون ده جواك مش عشان الخوف السلبي لا ده عشان الخوف الايجابي مش عشان الخوف اللي بيدمر حياتك وبيشلك ده عشان الخوف اللي بيعمر حياتك لولا الانسان بيخاف على ابنه يا جماعه لولا الخوف من الامتحان لولا الخوف من انك انت تسقط ما كانش الانسان قدر يعيش اصلا ولا كان نجح في حاجه بس في خوف دافع للعمل وخوف دافع للشلل في خوف بيعمر وفي خوف بيدمر ربنا سبحانه وتعالى أراد منك الخوف الإيجابي ولكن الخوف السلبي اللي عاد مالي الحياة الفوبيا بكل أنواعها الرهاب نوبات الفزع الخوف اللي دمر وشل حياة الناس ده مش مراد ربنا منك عشان كده ربنا سمى نفسه المؤمن عشان يعالج عندك قضية الخوف اللي مدمر حياتك قضية الرا... قضية إن الإنسان نفسه في الأمن والأمان القضية دي مسيطرة على العالم كله يا جماعة هو روسيا والصين وأمريكا بيتحاربوا ليه؟ غير عشان قضية الأمن القومي إحساس الشعوب بالأمان ده مطلب مفيش شعب يقدر يعيش من غيره هو دول العمل العالم بتعمل تحالفات بينها وبين بعضها ليه؟ غير عشان حماية أمنها القومي امريكا صرفت في سنه واحده على الامن القومي بتاعها 900 مليار دولار روسيا في سنه واحده صرفت 100 مليار دولار عشان الامن القومي اسم الله المؤمن بيعالج ظواهر خطيره في حياه الناس في ناس عندها توتر لدرجه انها بتخاف تركب طياره في ناس بتخاف من الاسانسير في ناس بتخاف من الاماكن المقفوله في ممثله امريكيه مشهوره جدا عندها فوبيا من الاماكن المغلقه وصلت لدرجه ان بيجي لها panic attack نوبه فزع لما تركب عربيه او لو العربيه اللي ركبتها الازاز بتاعها مقفول ويجي لها نوع من انواع التشنج يعني سبحان الله نسال الله العفو والعافيه عدد انواع الفوبيا في المراجع العلميه فوق ال 500 نوع يقول لك فوبيا الاماكن المغلقه فوبيا الظلام فوبيا ركوب الطياره فوبيا انك تبقى في مكان لوحدك عشان كده أول صفة للصالحين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب عارف يعني ايه كلمة يؤمنون؟ يؤمنون من الإيمان أيوة أنت عارف إن الإيمان ده من مادة أمانة أمانة في النفس مادة أمين اللي بعد سورة الفاتحة يعني الأمان ده من الإيمان يعني الإيمان إنك تبقى آمن رغم إن كل الأسباب ضدك عشان كده دي أول صفة من صفات أهل الجنة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب يعني واحد ما فيش في جيبه فلوس بس هو قاعد في أمان بما في خزائن الله واحد مفيش معاه غير اسلحه بسيطه بس هو بيحارب اعطى قوه على وجه الارض لانه عنده امان بقوه الله وقوه جنود الله وقوه ملائكه الله عشان كده كلمه الخوف دمر حياتي كلمه مشهوره قوي وبنسمعها كتير قوي وبتجيلنا في مشاكل كتير قوي معاني اسم الله المؤمن ايه يا جماعه يعني ما دام الاسم ده مهم قوي كده ويعني يعني سبحان الله يا جماعه يعني رغم ان اسم المؤمن لم يذكر الا مره واحده بس في القران مره واحده بس في خواتيم سوره الحشر طبعا هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن وخدوا بالكم انه جه مع السلام لان الامان والسلام هم اخطر احتياجات للناس في الحياه رغم ان اسم الله المؤمن لم يذكر الا مره واحده في القران الا ان الاسم ده له معاني كتير قوي قوي قوي قوي يعني انا هكلمكم عن عشر معاني لاسم الله المؤمن عشر معاني بس من من المعاني بتاعته المعنى الاول ركزوا معايا قوي يا جماعه لان احنا واحنا بنشرح اسم الله المؤمن اللي كلنا محتاجينه في زمن الرعب في زمن ال panic attacks في زمن الهلع في زمن الخوف في زمن ان الناس مش عارفه تنام من غير منومات ومهدئات في زمن ان معظم الناس قعدت ماشيه على المهدئات في حياتها في زمن التقلب المزاج والمفاجات والناس مرعوبه من بكره ومرعوبه من كل حاجه ده اسم الله المؤمن اللي بيتكلم عن الامان وعطاء الامان من الله وان الامان الإيمان ده عطاء لدني ربنا هو اللي يقدر يمشيك وأنت آمن في الحياة هنسمع معاني جبارة يا جماعة هنسمع معاني هتغير حياتنا أنا اسم الله المؤمن حاسس إنه بيغير لي حياتي وأنا يعني ب... ب... يعني بشوف آيات اسم الله المؤمن أنا لقيت نفسي واقف وبصلي ركعتين وبقول يا مؤمن اللهم آمن روعاتي يا مؤمن لقيت الإحساس الاحساس ده جميل قوي لو ربنا اداهولنا ايه معاني اسم الله المؤمن المعنى الاولاني إيه واهب الاستقرار والامان لعموم البشر ده اول معنى المعنى الثاني واهب الامن للصالحين يعني مش لعموم البشر بقى واهب الامان لعموم البشر ده معنى عموم الدنيا انما في معنى تاني خاص بقى اللي هو المعنى التاني اللي هو واهب الامان للصالحين المعنى الثالث الذي يؤمنك من مخاطر الطريق اليه اصل الطريق اللي ربنا مليان اخطار يا جماعه الطريق اللي ربنا مليان شياطين ومليان مبتدعه ومليان ضلال ومليان ناس كتير قوي مش عايزاك تبقي من اهل الجنه في الاخر ففي ناس كتير واقفه لك على الطريق ده المعنى الرابع الذي لا تخاف من التغيرات والتقلبات معه انا حاسس وانا بقول المعنى الرابع ده ان في واحده كده هتبص لجوزها وتبدا تقول احم لان في ناس متقلبه المزاج وانت قاعده بتضحكي او انت بتضحك مع مراتك فجاه تلاقي فجاه تلاقي المود قلب وفجاه تلاقيه كشر وايه يا عم في ايه احنا كنا كويسين انا غلطت انا عملت لك حاجه انا الحياه مع انسان متقلب القرارات متقلب المزاج حياه لا تطاق يا جماعه فمن معاني اسم الله المؤمن ان مفيش مفاجآت وانت بتتعامل مع ربنا يعني ربنا حاطط لك قوانين القوانين ده بتتغيرش مش هتصحى بكره الصبح تلاقي ربنا غضبان عليك من غير سبب او انما في واحده ممكن تكون متجوزه واحد راجع فجاه ضارب 111 وضارب بوز يا عم في انا عملت لك حاجه هي مش فاهمه اصلا السبب ايه المعنى الخامس المجير المجير تستجيري بمين إلا المؤمن سبحانه وتعالى المعنى السادس مصدر الأمان من التهديدات في الحياة ناس كتير قوي عايشة مهددة ناس كتير قوي عايشة تحت التهديد والحياة تحت التهديد في رزقك في شغلك في وطنك في الحياة تحت التهديد حياة رعب زي إخواننا في فلسطين ربنا يحفظهم وينجيهم إنك عايش مهدد في أي لحظة دي حياة لا تطاق يا جماعة المعنى السابع مصدر الامان في القبر ويوم القيامه وفي الجنه الجنه من غير اسم الله المؤمن اصلا ما حدش يقدر يعيش فيها والقبر يا جماعه اكتر مكان مرعب في الدنيا كلها المعنى الثامن الذي لا يخاف من اعدائه ولا يخاف على اوليائه الله الله المعنى التاسع الذي يعطي الايمان ويؤيد الدعاء الى الايمان يا فرحه كل داعي الى الله باسم الله المؤمن لان المؤمن هينصره طول ما هو بيدعو للايمان المؤمن هيعرف الناس كلها انه صادق وان هو مسنود من الله مادام هو بيدعو للايمان المعنى العاشر والاخير الامين الحافظ والثقة الموثوق معاني عشرة هنبدأ نتكلم عنهم من أول الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى أنا يا جماعة مش مستعجل خالص في اسم الله المؤمن الاسم ده انا عايز نخرج منه وانت الخوف والهلع اللي جواكي بقى امان انا عايز نخرج منه وربنا مالي قلوبنا بالامن والامان من عنده انا عايز ندعي ونقول يا مؤمن امن قلوبنا من الخوف والفزع يا مؤمن يا مؤمن استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم امن روعاتنا اللهم املا صدورنا بالامن والامان اللهم املا قلوبنا بالامن والامان اللهم امنا مما نخاف يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن اعزنا من ذل الخوف الا منك يا مؤمن اللهم امنا مما نخاف في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه برحمتك يا ارحم الراحمين
هو رب العباد حبه هو خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختلاف كل هم الافتراق واسع الرحمات باق إنه رب العباد حبه هو خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك